الحمد لله على ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيه يعني أمرنا بتحصيل الإيمان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نحصل الإيمان ووضح الله سبحانه وتعالى لنا معنى الإيمان وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق هذا الإيمان وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحفظ العهود ونكون أمناء على العهد ونقوم بالشهادة في يعني في تفاصيل كثيرة من تفاصيل إيمان وتوسع الإيمان حتى وصل بضع وسبعون شعب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو, مج... هو النهاردة يعني موضوع المجلس النبي صلى الله عليه وسلم حررنا من تضييع الإيمان احنا اتكلمنا قبل كده على مسألة رفع الإيمان وإن الإيمان ممكن يضيع فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح لنا كيف نحرص على الإيمان إن في واحد عنده حاجة حريص عليها حريص الحريص على المال بيخاف إن المال يضيع في أب بيجتهد اجتهاد في حياته كبير جدا ليحصل المال وبعد ما بيحصل المال بيديه لأبنائه فالأبناء بيضيعوا المال ليه بيضيعوا المال ما تعبوش فيه فالأب دايما يقول له يا ابني ايه اعمل كذا يا ابني خد بالك من كذا الابن ممكن يعتبر ان ده ابوه بيضيق عليه لكن ابوه لانه تعب في المال بيبقى حريص انه ما يضيعش ممكن حد يرى هذا المشهد الابن ممكن يرى الاب بخيل او الزوجة ترى الزوج بخيل وهو ممكن يكون عنده بخل حقيقة وممكن يكون لأ ممكن يكون حريص على عدم تضييع المال لأنه يرى اللي أمامه سفيه أو لا يحسن التصرف في المال وهكذا في واحد بيبقى عنده ممتلكات في واحد بيبقى عنده كتب في واحد بيرث علم في واحد بيرث بيئة معينة ممكن بها يترقى في الدنيا أو يترقى في معارج رقي بطريقة أسهل بكثير من غيره ال ال الذي ليس عنده مثل هذه البيئة واحد ولد مثلا في بيت في بيت علم أو بيت إيمان أو بيت دين أو بيت غنى فهو بيبقى منوط به إن هو يكمل على إيه على إثر آبائه يقول لك ده فلان من بيت غني طب وبعدين يقول لك ضيع الفلوس ضيعها ازاي بيشرب مخدرات ف فضل يصرف في مال ابوه لحد ما باع كل حاجة ولو حد تاني مكانه كان ممكن على نفس القاعدة التي انطلق منها هذا كان ممكن ينمي ويثمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحذرنا او بيشير الينا ويوجهنا لمسألة ان احنا نحرص على الايمان انك حوط عليه ان اوعى دينك يضيع فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا معنيين بيضيعوا الدين وشبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل عظيم مثل جميل قوي في تضييع هذا الدين ازاي ان ان بيقول لك ان ممكن دينك يضيع وانت مش واخد بالك مين اللي هيضيع دينك اللي هيضيع دينك نفسك يعني اللي هيضيع دينك مش حد خارجي مش الشيطان مش حد من بره لا لا لا حاجة من جوه النفس كأن النبي عليه الصلاة بيقول أن الحرص على الدين أو أن إقامة الدين واستمرار الدين من عدم من الضياع استمرار الدين والحفاظ على الدين من الضياع يحتاج منا إلى تعاهد يحتاج إلى مراقبة يحتاج إلى تزكية إنك تزكي نفسك من مرضين لأن المرضين دول موجودين عندك مهما حصلت من الدين الدين ده هيضيع تاني عارفين زي اللي, اللي ماسك شوال بيعبي فيه والش... والش... وهذا الشوال بي... يعني بيجمع فيه أشياء جميلة وجواهر وحاجات لها قيمة أو عنده علبة لها يرى يظن إن هي ده مكان المقتنيات بتاعته والعلبة ديت فيها خرق مفتوحة فيها فجوة فاللي بيحطه بينزل حصلها مخرومة فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بي- بيحذر أصحابه من تضييع الدين فبيقول ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم يعني لو أنت تخيلت كده أنك جبت غنم وحطيت على الغنم ديبين ذئبان جائعان تفتكر ال- ال- الغنم هيعمل ايه في ال- الديابة هتعمل ايه في الغنم هتفتك بيه هتشرده هتفسده هتفسد جماعة الغنم هتأكل بعض وتشرد بعض هيضيع الغنم طيب مشهد الضياع ده مشهد الافتراس ده مشهد ان في حاجة ضيعت الغنم والمقدرات والممتلكات المشهد ده مشهد آه، لو انت رسمت جواك كده تقول انا ما بحبش ان انا يكون عندي حاجة تضيع بهذه الطريقة ما بحبش ان يجي حد يفترس ممتلكاتي بهذه الطريقة ما احبش اكون انا الغنمه وما احبش ان يكون عندي حاجه تكون زي الغنمه ما احبش اكون مستضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بافسد لهذا الغنم من حرص الرجل على المال والشرف يعني حرص الرجل على المال والشرف يفسد الدين اكثر من افساد الذئبان الجائعان للغنم هو ايه حرص المرء على المال والشرف يعني ايه القيمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا منها النبي عليه الصلاة بيحذرنا من انك تزداد يزداد حرصك او انك تكون حريص حريص بتحاوط على المال والشرف امال اتعامل مع المال ازاي اتعامل مع المال بسخاوة نفس وتعامل مع المناصب بسخاوة نفس أنا مش محتاج باستعلاء ما تعاملش مع المال بشهوة الحرص النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحذر المسلمين عموما من تفرق جماعتهم ومن تضييع دينهم بسبب بسبب ان هم قاعدين بينهم وبين بعض جزوع هلوع منوع بسبب ان هم بينهم وبين بعض قاعدين يحرصوا على المال والشرف قال تعالى وتحبون المال حبا جما قال تعالى وانه لحب الخير لشديد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون قال تعالى واحضرت الانفس الشح في الصلح بين الزو... في آية النساء وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضة فاصلحوا بينهما إن ربنا سبحانه وتعالى لما لما لما ذكر إن الرجل بيتخ... بيتشاجر مع زوجته وإن المرأة تخاف إن جو... إن إن زوجها يطلقها فربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصلح وأمر الزوجة والزوج إن هم يحاولوا الإصلاح بينهما يحاولوا الإصلاح فيما بينهما وقال وأحضرت الأنفس الشح الشح ده يقول لك الحرص على استيفاء الحقوق في حاجة اسمها يا جماعة محكمة حكومة عادلة حاجة في الشرع احنا م- مش لفظ الحكومة ال- اللي عند الناس الآن لفظ المحكمة أو الحكومة العادلة يعني حكم عادل حكم شرعي بين الناس في شجار معين أو في خلاف معين فيقول لك انا اروح للقاضي ويحكم بيننا او اروح للعالم ويحكم بيننا اللي هو اطيعوا الله واطيعوا رسول الامر منكم فان تنازعتم في شيء أي اذا تنازعتم انتم مع ولاة اموركم قال فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر يحكم بينكم مين الشرع اهل العلم عشان كده يقولوا مين أولا- من اولي الامر يقولوا العلماء والامراء الذين لهم طاعه جعلها الله مقيده بايه بطاعه الشرع يعني انت مش مطالب انك تطيع حد مطلقا الا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم من بعد مبلغ عن الله فيما سوى ذلك عليك انك تطيع ابوك فين في المعروف عليك انك تطيع الزوجه تطيع زوجها فين في المعروف عليك انك تطيع ولي الامر فين في المعروف مين ولي الأمر العلماء ثم الأمراء الذين يتبعون الشارع طيب طيب انت نازعتم لو حصل خلاف قال فردوه الى مين الى المحكمة المعيار الى الشارع الى الوحي هو الذي يتبع مطلقا كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاجة اسمها صلح صلح يعني ايه يعني انا مش هحكم حكم لا احنا هنتصالح يعني ممكن يكون حق ليك شوية او عليك شوية بس احنا في الاخر هن ايه هنتصالح اللي هو ف... وان طائفتين مؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما صلح لانك لن تستطيع انك تحكم حكومة عادلة في غاية العدل لان في بواطن وفي ظواهر وفي كلمات اتقالت في النص وفي حاجات مش متح... مش محسوبه وفي اعتبارات مش متشافه وفي حقوق ممكن تكون مخفيه ما حدش عليه ما عليهاش دليل ودايما القاضي بيحكم بالادله لا يستطيع ان هو يحكم بالايه بالبواطن لا يعلم الباطن الا الا الله سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الاصلاح بين الزوجين قال واحضرت الانفس شح ان النفس تبقى شحيحة يقول لك لا خد حقي لا ده قال لي وبيستحضر كل المشاهد اللي هو فيها ايه مظلوم طب ونسيت المشاهد اللي انت فيها اجتلأت وظلمت ربنا بيقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اهلك من كان قبلكم الشح البخل تهلك الامم بالجبن والبخل وتقوم الامم بالكرم والشجاعه عشان كده ربنا ما جعل استبدال الرجال إلا في ترك الشجاعة ترك الجهاد وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم وترك الايه الإنفاق ترك الكرم يعني ما جاش ما جاش لفظ وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم إلا فين إلا في الجهاد ترك الجهاد وترك الايه ترك الشجاعة وترك الكرم الإنفاق هنا النبي عليه الصلاة بيقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يفسد الحرص على المال والشرف الدين يفترس الدين يضيع الدين الناس يبذلون المال لتحصيل الايه المناصب والشرف والرفعه والغياث طبعا انا مش عايز لكم اتفرجوا في الشوارع وانتوا تشوفوا الناس بتبذل قد ايه لتحصيل الايه المحمده في قلوب الخلق والظهور عند الناس قد يبذل الرجل مئات الملايين ليحصل امر معنوي قد يقتل ويسفك الدماء ليكون في مكانه معينه بل اكثر اكثر معارك البشرية كانت على المناصب يعني أكثر الخلافات بين الناس والمعارك التي يعني قتلت فيها أو سفك فيها سفكت فيها الدماء بكثرة كانت دائما على الايه على المناصب وهنا شرح بقى الحديث أكثر من من واحد يعني ابن رجب وغيره تكلموا على مسألة الحرص على المال والشرف فبيقول ان الرجل ممكن يطلب الشرف والرفعة عن طريق المال او عن طريق السلطة يريد ان يترأس يريد ان يكون مديرا يريد ان يكون مطاعا بشيء من الولايات التي يتولاها يريد ان يأمر وينهى والله سبحانه وتعالى قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين كان من جميل كلام شيخ الإسلام أنه قال فهذه قسمة رباعية أن هناك من الناس من يحرص على العلو, على العلو ولا يحرص على الفساد وهناك من الناس من يحرص على الفساد ولا يحرص على العلو وهناك من الناس من يحرص على العلو والفساد وهناك من الناس من لا يحرص لا على العلو ولا على الفساد وهؤلاء هم المتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال المثال الذين يحرصون على الفساد زي السراق حرامية والفجار الزناه اللي بيسموهم عندنا دلوقتي آه، اي اسم تاني بقى فنانين آه، بي- بي- لهم اسماء كده ايه عشان يغيروا معنى الزنا single mother اي يعني ايه اي اسم بيتقال حتى ان ما ينفعش يتقال عليه اللفظ ده الشذوذ تحرر وال... والزنا وفيها ايه لما المرأة تنجب بغير زواج ما يسموهاش ما يسموش زنا يسموه صحوبية وفيها ايه لما المرأة يكون عندها آه، آه، تطلع لانها يكون لها ولد ولا يكون لها زوج فهنا بيقول هو- هناك من يريد الفساد ولا يريد العلو وهناك من يريد العلو ولا يريد الفساد زي من تعلم العلم ولم يزكي نفسه في ترك العلو وترك الحرص على العلو على الناس عشان كده قال من أراد أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فقد نازع الله في ألوهيته إن الوحيد الذي يطاع ولا يعصى والذي يذكر ولا ينسى والذي يشكر ولا يكفر هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى فلا تريد ما تبقاش دي إرادتك أنت إرادتك رضا الله سبحانه وتعالى إرادتك القرب من الله سبحانه وتعالى إرادتك تحصيل مراد الله سبحانه إرادتك إنك تحافظ على إيمانك اللي أنت حصلته اللي يا جماعة اشترى عربية غالية بيحطها في جراج لان هو خايف عليها انها تتخدش كان جايب عربية بمليون وتمنمية الف فبيقول له انت سايبها في الشارع ازاي قال له هيحصل ايه قال له انت جايب العربية ومش عارف تدفع فلوس فلوس الجراج محتاجة تتحط في جراج عشان محدش ايه معدي في الشارع يخبطها ولا يكسر مرايتها ولا يخدشها لا، غالية لكن اللي جايب عربية على قده او اللي جايب راكن عجلة مش هيحتاج يحطها في جراج لان هو تمن الايجار هو يحتاج اليه اللي بيحصل ايمان بيبقى خايف عليه زيك انت احيانا تقول لواحد يقول لك ما تيجي نروح في المكان الفلاني مكان مثلا فيه معصيه فيه فيه اه، اه، فجور فيه فساد فيه اه، اه، اختلاط شديد فيه بنات عريانه فيه حاجه انت في ذكر كل انسان له مدخل ونقطه ضعف في ذكر اشياء ممكن تفتنك انت عن دينك انت عارف ان نقطه ضعفك البنات انت عارف ان نقطه ضعفك الفلوس انت عارف ان نقطه ضعفك في رشوه في حته لو خدتها هتضيع يعمل ايه يقول لك انا مش هروح المكان ده يقول له يا عم تعالى وفيها ايه انت مأزمها ليه كده هو بالنسبه له ما عندوش مشكله انه يروح ممكن تكون مش نقطه ضعفه او ممكن يكون ما عندوش حاجه يخاف عليها عارف لما تبقى سايق عربيه غاليه و... و... و... وجاي مثلا توك توك قدامك فانت بتقول له حاضر انا اسف ارجع انت لان انت لو دخلت فيه هو انت الرفرف بتاعك تمن التوك توك على بعضه يعني تمن ال... تمن الرفرف ده غالي تمن الفانوس ده اغلى فانت عندك حاجه تخاف عليها وما عندوش حاجه يخاف عليها زي اللي خايف على سمعته وفي واحد صايع واقف بيشتم في الشارع لو انت دخلت هو ما عندوش حاجه يخاف عليها هو طول النهار بيشتم ويتشتم لكن انت عندك حاجه تخاف عليها انت بتخاف على عرضك على موضع ال- المدح والذم بتصون عرضك عن عن ان يلاك فما تدخلش من- في مهاتره مع مين مع واحد زي ضايع هو ما عندوش حاجه يخاف عليها اصلا ابن كثير بيقول الذين ترفع في قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الاخيره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وعاقبه المتقين قال الذين ترفع على الخلق وتعظم عليهم وتجبر بهم يعني هؤلاء الذين تكبروا على الناس ارادوا العلو والفساد يبقى في ناس ارادت العلو ولم تريد الفساد زي من من عاش في الدنيا هو مش عايز يبقى فاسد بس عايز يكون له مكانه وفي واحد أراد الفساد ولا يريد العلو وفي واحد أراد العلو والفساد زي ال- الظالمين والحكام الظلمة والأمراء الفسدة والقضاة الفسدة زي كل صاحب منصب فاسد هو يعلم أنه لن يستمر في منصبه إلا إذا أفسد من حوله اللي هو فرق تسد اللي هي جعل زي فرعون كده جعل أهلها شيعة ليه ليه هو أراد العلو وأراد الفساد إنه كان من المفسدين فكان عاليا فاسدا ورابع أهل الإيمان لا يريدون لا علو ولا ولا فساد وفي هذا المعنى يقول يزيد بن عبد الله وكان من القضاة العادلين من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها يعني خاف تقلب الدهر مع أنه يخاف لكنه من حرص على المال والشرف لم يستطع أن يعدل ليه؟ في حاجة هتميل الكفة مش هيعرف يبقى وهو بيحكم يبقى صافي في مصالح شخصية لو دخلت المصالح الشخصية مش ممكن هتت... هتتوزن وكنا نعرف حديث أبي هريرة قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة يعني وانت داخل والناس بتقول لك فرحان قوي وتقول أخيرا هنصلح بقى وفي الآخر خالص تضيع الناس إما بضعف أو بضعف أمانة أو بخيانة وربنا سبحانه وتعالى جعل المناصب منوطة بالقوة والأمانة اللي هو قالت ايه يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي والأمين إن أحيانا إيه إيه أنت ممكن تكون إيه عندك أمانة دين وصاحب تقوى بس ضعيف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي, هو... ل... ل... لأبي ذر قال إنها أمانة وإنك لا تقدر عليها إنك ضعيف مش عشان ما عندوش دين ده دينه عالي جدا ما أقلت الغبراء ولا غير الخضراء خير سريع من أبي ذر لكن الباب ده محتاج حد قوي في الباب قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إن أنا مش هجيب واحد صاحب تقوى ووليه في كل حاجة إلا إذا كان قوي وبقى عندنا مصيبة إن إحنا لغينا معيار التقوى من اختيار المناصب تحت زعم اختيار القوة فضاعت القوة وضاعت الأمانة لا الأصل أنك أنت بتختار الأمين القوي أو القوي الأمين القوي في بابه والأمين على إيه على الدين طب أنا ما عنديش شيخ الإسلام قال إيه حط اتنين واحد قوي والمساعد أمين على حسب الوظيفة يعني لو قاضي حط واحد فقيه وواحد جنبه ايه امين تقي لو واحد بتاع جيش حط بتاعه جنبه قوي وحط مساعد ايه امين وده من احد الاشياء التي فسروا بها معيار اختيار عمر لخالد عزل عمر لخالد وتولية أبي عبيدة لأن خالد كان قوي وعمر كان قوي وكان عمر يحتاج إلى أمين فاختار خير أمين أبي عبيدة بن الجراح النبي عليه قال ألا وإن كل لكل كل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح ليه لأن قوي مع قوي هتبقى فيها إيه هيبقى فيها مشكلة الأمة هيبقى فيها هيحملوا الأمة على العزم وكان ده من فقه عمر هو يعلم من نفسه أنه فيه إيه فيه قوة وعزم أبو بكر الصديق اختار خالد لأنه كان أبو بكر اجتمع فيه القوة والأمانة فلم يكن عنده إشكال في إيه في هذا في قوة خالد ده أحد الأوجه اللي وجه بها العلماء لماذا كان من قرارات الأساسية لعمر عزل خالد مع قوة خالد هنا بيقول ان ان الراجل ممكن يطلب الشرف والرفعة عن طريق المال او عن طريق السلطة والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ان الرجل يطلب الشرف والرفعة او يحرص على الشرف والرفعة حتى يحمله هذا الشرف والرفعة طلب الحرص على على الشرف والمال حتى يحرصه هذا الحرص على الرفعة في الدنيا و أن ينال شرف ومال كبير أنه يضيع دينه فبيقول أن هذا الحرص من داخل النفس خد بالك أنه هو مش من خارج النفس ده منين ده شح جوه النفس و... و... ومواجهة الشح تحتاج إلى بذل إلى إنفاق يعني حل ان انا عايز احل ان انا عندي شح في نفسي اعمل ايه انفق ابذل اترك مش حل الشح ان احنا نتكلم النبي عليه يقول إنا لا نولي أموالنا هذا من سأله ولا من حرص عليه القسم الثاني هو الذي الإنس... هو ذلك الإنسان الذي يطلب الرفعة في الدنيا والمحمدة في قلوب الخلق والعلو على الناس بالأمور الدينية وهذا أسوأ من الأول ذلك يطلبه بنوع ولاية وهذا يطلبه بالدين بالعلم والزهد والتقشف خد بالك انه مش بيطلبه بالدين بإرادة العلو أمام الناس إنما بالدين فهذا أفحش من الأول وفساده أعظم وأخطر فإن العلم والعمل إنما يطلب ذلك جميعا رجاء ما عند الله لا يطلب لشيء من الدنيا ولهذا يقول الثوري إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء العلم الشرعي إنك لم تؤمر إنك تطلب العلم الشرعي عشان تنال به منصب ولا عشان تطلع فتوى ما يطلبه المستمعون ولا عشان ترضي الخلق عشان كل واحد من الناس عايز فتوى تديها له عشان تقول له ده حلال إنما أمرت إنك تتعلم العلم لتعمل به ولتبينه للناس ولتبلغه للناس لتحمل ميراث الأنبياء لتنال به رضا الله سبحانه وتعالى عشان كده أحسن من قال اذهب فيما عند الناس إن الناس آذوا الجميع فاعتبر أن كل ما عند الناس يزهد فيه اطلب من الله إذا استعنت فاستعن بالله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إنك تطلب من الله وحده إذا سألت فاسأل الله وفي هذا حديث من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريح الجنة إن لا يطلب الدين لأجل الدنيا عارفين لما كان أحد كان البخاري لا يفصح لا يفصح عن شخصيته أمام الناس ما كانش ايامها فيسبوك ولا ولا تلفزيونات عشان عشان الناس تعرفه وكان له وراق فكان يأمر وراق انه يشتري له كان عنده خادم دي كانت ثقافة معروفة عند الناس فكان ايه يقول له روح انت اشتري ويبيع في السوق فكان لا يحب ان يشتري ويبيع في السوق حتى لا يأكل بدينه يقول رجاء بن ابي سلمة نبئت ان ابن محيريز دخل على رجل من البزازين يشتري شيئا فقال له رجل حاضر أتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز فقال إنما جئنا نشتري بدراهمنا لا بديننا قال أنا جاي أشتري بفلوسي مش بديني إذا ذهبت إلى السوق وعرفك البائع وأراد أن يضع لك من السعر لأنك فلان ابن فلان بتفرح عرفني ده أنا مشهور ادهاني الرجل كان له فقه آخر قال له لا اعتبر ان دي نقطة خطر على دينه قال له انا جاي اشتري بايه بدراهمي بفلوسي مش بديني وكان لأيوب السختياني بود أحمر رحمه الله يلبسه إذا أحرم وكان قد جعله أو اتخذه كفنه يقول حماد كنت أمشي معه فيأخذ في طوق لأعجب كيف يهتدي بها يهتدي لها فكان يفعل ذلك فرارا من الناس حتى لا يقول الناس هذا أيوب حتى لا يتبع النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد يطلب الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق له أن يظهر للناس زيادة علمه وتقواه وورعه من أجل أن يعظموه ويحمدوه من طلب العلم ليماري به العلماء يماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار نسأل الله العافية وطبعا الحديث المشهور لا تترأس المجلس في واحد بيتعلم العلم في واحد يريد العلو وحريص على العلو بالتقشف والزهد وفي واحد حريص على العلو بإظهار العلم وتصدر المجالس ابن أبي ملايكة يقول سألت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قابلت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق وما سئل أحدهم مسألة إلا وأشار إلى أخيه يعني لما تكون قاعد في مجلس وعندك معلومة والمجلس ده يقول له فلان يتكلم ليه مش ورع, مش ورع كاذب لان انت احيانا تأثم لكن لو ما اتكلمتش لان الكلام هيبقى غلط لو عندك علم لكن هو هنا حقيقي ده ورع حقيقي الرجل لا يريد ان يترأس والعاقل يفكر قبل ان يتكلم والاحمق يتكلم ثم يفكر هو رجل عاقل قاعد في مجلس وهو قاعد وبتسأل السؤال بيحاسب نفسه هو انا هقول الكلام ده ليه عشان اظهر علمي وتنطيطي على الناس وتكبري على الخلق ولا اقول الكلام ده دين اجهر به والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادة لله او كلمة حق كان بيسأل نفسه سؤال هو انا اقول الكلام ده ليه عشان اترأس المجلس واكون انا قاعد ليا مكانة في وسط الناس بالعلم ولا اقول الكلام ده ابتغي به وجه الله طلب الشرف, طلب الشرف والحرص يستلزم أن يرخص الإنسان دينه قبل أن يحصله يبذل الدين من أجل أن يترفع فليس له وجه واحد بل وجوه فيفتي لكل أحد بما يحب كل ذلك من أجل أن يجد الحظوة ثم إذا حصل له ذلك لا تسأل عما يحصل له من الآفات تكبر وتعاظم ورد الحق واحتقار الناس بيقول إن ده لو حصل بقى العلم يشترى وده سبب من أسباب ضلال وضياع دين بل واستبدال بني إسرائيل إن ربنا سبحانه وتعالى اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين ربنا سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على إيه؟ إن ربنا فضل بني إسرائيل على العالمين ثم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه استبدل بني إسرائيل ليه؟ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بقى بيبيع الدين لمن يدفع أكثر استعمل العلم إيه اللي خلاه يبيع الدين؟ الحرص الحرص على الشرف والمال يقول الزهري ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة بيقول أكتر, حد أكتر حاجة شفنا فيها الناس ما بتزهدش فيها كانت إيه الرئاسة تجد الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعاد سخن ووالى وعاد ليه منصب عشان كده كان بيقول يوسف بن أسباط لا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج من الله أو شوق مقلق يعني إلى الدار الأخيرة وقال الزهد في الرئاسة أشد منه في الدنيا ان دي نقطة مهمة ان احنا محتاجين محتاجين ان احنا نكسر الحرص اللي جوه قلوبنا على المال والشهرة ونحول هذا من ان يكون نقطة ضعف الى نقطة قوة لما يكون حريص قوي على المال ما بتفرقش معاك تجيبه من حلال ولا من حرام ودي بتبان في عين كتير من الناس ان هو مش مش هدفه حلال وحرام هو عايز ده الان والحرص تمكن منه بقى عامل زي السبع اللي بيفترس حاجة ايه المفترس بقى دينك اللي بقى مفترس دينك اللي بقى غنمة بتاكلها الذئب دينك وايه الديب الحرص قال والرابع إيه قال أذكر فيه نماذج من خوف السلف من الناحية العملية يخافون على أنفسهم من هذا البلاء جاء عمر بن سعد بن أبي وقاص عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبيه وهو في البادية في إبله شوفوا شوفوا كلمة سعد بن أبي وقاص لابنه عمر بن سعد بن أبي وقاص جاء في زمن الفتنة وسعد بن أبي وقاص كان خال النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم يعلم سعد سعد مبشر بالجنة فجاء ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى سعد بن أبي وقاص وكان له مكانة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسعد ممن اعتزل الفتنة يعني لما لقى الصحابة ده ما بينهم خلاف اعتزل بعد موت عثمان والخلاف على ثأر ايه عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا فجاء عمر بن س... ابنه ابنه ابنه ابن سعد بن ابي وقاص عمر ده ابنه فجاء الى الباديه الى ابيه وهو في الباديه فلما راه سعد من بعيد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب وكان سعد بن ابي وقاص صاحب دعوه مستجابه لما مر رجل يوما على رجل يشتم علي بن ابي طالب فقال يا هذا أتعرف عن من تتكلم فإذا برجل يشتد على علي بن أبي طالب وكان لم ي... لا يملك سعد إيه أن يرد أحيانا واحد بيحكي لك تفاصيل أنا مش عارف التفاصيل دي إيه فقال اللهم إن كان هذا كذبا فأرني فيه آية فسقط رجل ميتا قدام الناس كان سعد بن أبي وقاص صاحب دعوة مستجابة أحيانا بتلاقي واحد بيتكلم بالباطل كتير أو مش عارف ترد كان امام احمد كان يقعدوا يجيبوا يمين وشمال ويكلموا يقول لهم ايه قال تعالى كذا انا مش عارف تقولوا ايه اصلا انا مش فاهم انت بتطنطن بتقول ايه المصطلحات الغريبه اللي انت قاعد تقولها والالفاظ الغريبه اللي انت قاعد تقولها والمعاني اللي انت دخلت الناس فيها الشرع مش كده اصلا وربنا ما امرش ده اصلا فهنا سعد بن وقاص لما جاء وابنه ابنه جاي بيعتب عليه لماذا لا تحرص على هذا الأمر هو ابنه لما هيبقى أبوه خليفة هيبقى ابن الخليفة فجاي بيأز أبيه إن هو إيه يدخل في المطاق وإذا دخل له كلمة مسموعة فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له عمر أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم قال له انت قاعد هنا في وسط الغنم والإبل وسايب الناس يتنازعوا الملك فقال ضربه سعد في صدري وقال اسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي قال له اسكت أنا عارف أنا رايح فين أنا عارف ديني فين أما سئل في عن موقفه فقال مثلنا كمثل رجل يركب على فرسه ثم جاء الغبار والضباب فوقف مكانه حتى ينشي الغبار قال انت ما... ما قال له انا مش شايف ده ضباب فالحل فيه اسلم حل هو ايه اقف مكاني رجل حريص على دينه يبقى من حرص على دينه ضيع حرصه على الدين حرص حرص نفسه على الشرف والمال ومن حرص على الشرف والمال زاد هذا الحرص على الشرف والمال حتى زال حرصه على دينه الحرص ده حاجة جواك لو انت حريص على انك تحافظ على المال والشرف دينك يضيع لو زاد هذا الحرص عن حده دينك يضيع موجود وعليك ان تزكيه قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون لو حرصت على دينك هت... هتكسر الح- هتكسر داخل نفسك الحرص على المال والشرف الحرص ده في فرق ان انا محتاج اكل وفرق ان انا بحرص على المال جمع فاوعى يعني في فرق بين واحد ع- ي- ياكل ي- ي- يعمل ليأكل ويعمل لينتج ويعمل لي- لينفق ويعمل لي- ليأكل من حلال ويعمل ل- لأجل إن هو يكون آه، آه، ينفذ أمر يقيم أمر الله سبحانه وتعالى في عمله فرق بين واحد حريص على الدنيا زي قارون قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة قارون عنده فلوس وما ذلك هو مصمم ان هو ايه يجيب اكتر طب ابذل هذا المال لله ربنا اعطاك هذا المال لتنفقه اعطاك هذا المال لتستمتع انت به وتؤدي حق الله فيه في ناس كده هو مش مش حريص انه يستمتع حتى بالمال اللي هو جابه بيحوش بس وبيجيب بس حتى نسي ان هو نفسه يستمتع بهذا المال نسي نفسه هو نفسه يقف مع نفسه وقفة ليتمتع بهذا المال هو نفسه ما عادش بيتمتع بالمال مش عايش لل... ما بيعيش بالمال ده حريص الحرص ده هيخليه يكسر حاجات في دينه لان حرصه ده هيخليه هيتعارض مع قواطع شرعية مع ربا مع اوقات صلاة مع معاملات مع اكل اموال اليتامى حريص هيعمل ايه هيقول له والله دول يتامى هاكل مع اكل ميراث مع تخيير منار الارض مع خيانة ووعود ومواثيق إيه، هو قطعها على نفسه ممكن يخلفها ويخونها ويغدرها ليه حريص على المال في هذا قتلت في هذا سرقت في هذا قطعت رحمي يقطع اخته ليه عشان ياخد منها حتة ميراث مع انه مش حقه ليه حريص فضاع دينه بحرصه انما اصلا بيقول لك من الاول تخلص منها عشان لما تيجي عند المحك وعند تجربه العمليه ما تقعش تخلص من حرص على الشرف عشان الحرص على الشرف ده ممكن ايه يوقعك الفضيل بن عياد يقول وددت, وددت أنه طار في الناس أني مت حتى لا أذكر إني لأسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول فرقا منهم وكان يقول لما تكرهونني على أمر تعلمون أني له كاره لو كنت عبدا لكم فكرهتكم كان نوالي أن تبيعوني لو أعلم أني إذا دفعت ردائي هذا إليكم ذهبتم عني لفعلت ذكر ال- الأثر ده عن فضيل بن عياض ليه ليبين لك صورة من صور الناس اللي كانت زاهدة في السيادة والشرف عند الناس صاحب علم والناس جاية تتعلم دين وبيقول لهم انا انا ما يجيش عبد بيفر ليه ليه بيفر يطلع لك واحد بقى عنتيل كده وعق... يعني ايه صاحب آه، يعني بصيره كده وعلم يقول لك يعني مش هو المفروض كده يبلغ الدين وهو بيفر من تبليغ الدين هو بيفر مش من تبليغ الدين هو يبلغ الدين هو بيفر من الظهور هو لا يحرص على أن يكون متصدرا ظاهرا عند الناس هو لا يريد أن يكون له مكانة عند الناس هو هو نفسه في نفسه صغير يعني هو يرى نفسه عند نفسه في مكانة معينة عشان كده كان من الحاجات الجميلة قوي ان عمر بن عمر بن عبد العزيز يذكر أنه يوما بنى مسجدا كبيرا جامعا وقال احمدوا الله سبحانه وتعالى فإنه لولا أن الله سبحانه وتعالى هدانا ووفقنا لما فعلنا ذلك لكنا في عداد العصاة والفجرة بقول لهم هو حد يقول شكرا لعمر بن عبد العزيز إنما بيقول إيه اشكروا الله وحده لا شريك له أن يذكر الله أن يثنى على الله انك تحب تحب ان هو انه دائما ينسب الفضل لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله طب ما في اسباب لكن اهل الايمان كسروا الحرص على ان ينالوا منزله عند الناس انك يكون هدفك كله انك تنال منزله عند الله سبحانه وتعالى جاء رجل الى ابراهيم النخعي يساله قال ما وجدت من تسال غيري قال له وما لقيتش حد يسأله إلا أنا ويقول مالك ما أفتيت حتى سألت سبعين شيخا هل ترون لي أن, أف أن أفتي إن تشوفوا الناس كانت حريصة إزاي الشافعي يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وما نسب إلي منه حرف واحد ده الأصل إلا إذا احتيج إلى غير ذلك الأصل الأصل هو عدم الحرص على المال والشرف دي مسألة داخل النفس البشرية يعني أنت مش مش هتقدر اقول لك قول ايه وما تقولش ايه لكن الاصل انك تنسب دائما الفضل الى الله ولا تذكر الا عطاء الله وتكثر من ذكر جلال الله وفضل الله وكرم الله عليك احيانا احيانا في بعض المواضع يستحسن انك تظهر شيء من القوه زي أبو دجانة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الايه مشية علو مشي متبختر فالنبي عليه الصلاة قال المشية ديت ربنا بيكرهها إلا الموضع ده إن هو موضع حرب مع الأعداء فقال له تنط على الأعداء عادي يقول له أنت مش عارف قال له أنت اللي مش عارف أنا عارف ونص وتلات أرباع انت مش قوي الا انا قواك ومنك ولو انت عايز تعمل عجيبك دلوقتي ايه اللي خلاه هو هنا بينتصر لله او في موقف يوسف عليه السلام لما مدح وقال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم قال له سبب سبب لتولي هذا هو لم يرد الا الدين لم يرد الا الا الدين وسبب ذلك والفضل كله لله ففي بعض الأوقات أنت تذكر لكن في فرق أنك تذكر وفرق أنك تكون حريص اطلبوا الأشياء بسخاوة نفس بعزة نفس يعني هل لو أنا طلبت من واحد ده أكون حريص من ده أحيانا بتكون حريص على بعض أجزاء الدنيا أحيانا بتكون حريص على بعض الشرف وبعض المال بس في فرق أنك تطلبه وأنت عزيز بعزة وتطلبه وانت بسخاوة يعني نفسك مش مستشرفة له وفرق انك انت بتطلبه وعندك استعداد تبيع اي حاجة ولو كان دينك لأجله يقول الذهبي يقول عباد الله بن جعفر إذا, إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليمسك وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث يقول فضي إذا جلست فتكلمت فلم تبالي من ذمك ومن مدحك فتكلم طبعا دي مقامات يعني دي, دي ناس مركزة مع نفسها قوي والهدف من الكلام ده مش ان انا اقول لك كلام تعقد نفسك في حياتك ولا انك انت تبقى مش عارف تقول ولا اقول ولا ما اقولش وافضل قاعد حياتي متردد لا لا الهدف بس انك تشوف قد ايه الناس كانت حريصه على دينها وقد ايه الناس قررت انها تكسر نفسها لاجل ان دينها تحافظ على دينها قدر المستطاع نحاول نحرص على ان احنا يكون لنا عمل في خفاء عشان نكسر الحرص ده نعمل ايه نحاول على ان يكون لنا مش في معصية السر يبقى في طاعة السر يعني لا تظهر عملك للناس الا في الاعمال اللي ينبغي انها تظهر يعني في هتصلي جماعة يعني ما هيشوفوك ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ان احيانا انك انت تبدي الصدقه واحيانا تخفيها انت شايل هم الدين يعني انت انا بكلمك عن نفسك اكلمك عن نفسك فتكلمني عن الناس لا تعارض الشرع بتصورات خاطئه انت فرضت فرضيه وعلى اثر هذه الفرضيه قررت انك انت تعارض الحديث الفرضيه خاطئه عارف لما بيقول النساء كنا في بيوتكن فواحد يطلع لك يقول لك هو يعني كده معناه ان الست مش هتعلم طب المسلمين مش هيلاقوا واحده تعالج بناتهم مش فاهم ممكن تعالج بناتهم وهي قوانا في بيوتكن برضه. يعني مش فاهم لماذا اتيت بهذه الفرضيه وجعلتها تتعارض مع الشرع انا اقول لك من الاول ان الفرضيه اللي انت قلتها خاطئه فرضيه ان انت بتقول ان انا لو انا كتمت الحسنه او الناس تركت الحرص على المال والشهره هنا إيه، هيتصدر العصاة والفجرة في المال والشهرة مش ده ال- ده الخ- النزاع دلوقتي لو انا هسقط على الواقع الواقع ليس محل لتحليل الحديث الحديث ما ذئبان جائعان اوسلا في غنم بافسد لها بافسد لها ما انا عايز اقول لك بس انت هتعارض الحديث بانطلاق من الواقع فانا بقول لك ان الواقع ان الواقع بيختلف الواقع نحن من نصنعه لا هو من يصنعنا تمام كده فاذا انت طبقت الحديث الواقع هيتغير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فاذا غيرت ما بنفسك تغيرت اخلاقك تغيرت معاملاتك تغير واقعك متفقين على ده طيب هنيجي انت تقول دلوقتي انت عرضت عندي قلت لي ان احيانا انه مهم ان الانسان يحرص على المال والشرف اه احيانا مهم احيانا مهم لكن هل الاصل زي الاحيان يعني هل الاصل زي الاستثناء يعني الصديق لما يقول له عمر ابسط يدك وابايعك هل حرص الصديق واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون خليفه من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ده حرص على دنيا ده ده كان حرص على ان الدين يستمر هل لما سيدنا يوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الارض ده حرص على الدنيا لا ده حرص على ان الدين يقوم هل لما سيدنا سليمان يقول هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب هل ده حرص على الدنيا لا ده حرص على ان الدين يكمل ده حرص على بعض المفردات فالاصل الاصل عدم الحرص على المال والشرف لما بتحرص على الدين انت هتعرف مصلحه الدين فين فلو مصلحه الدين كانت في الرئاسه انت هتجيب الدين حتى لو في الرئاسه لو مصلحه الدين كانت في المال انت هتجيب الدين لو في لو كان فين في المال زي عبد الله بن مبارك كان يجاهد سنه ويحج سنه ويتاجر سنه ويحج فيها وكان ينفق على السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ان هو كان بيتاجر عشان ينفق على الف... على العلماء هنا لما يكون عندك دين انت هتعرف الد- هتجيب المال منين عشان تنفقه فين لكن التلبيس مشكلة التلبيس خطر وخطأ فلا تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتصور هو لو الواقع لو انا لم احرص على المال والشرف الحرص ده, ده مسألة داخل النفس ده شح داخل النفس يضيع الدين لو انا لم احرص على المال والشرف وانا بصلي مثلا طب ما هيحرص على المال والشرف راجل مين غير مصلي فبالتالي هو يتسلط عليه فاقول لا لا تحرص على المال والشرف مطلقا انما احرص على دينك ودينك سيؤدي بك الى حيث اراد الله احيانا دينك يامرك انك انت بعينك تتقدم للشرف للمنصب بس انت بتتقدم هنا ايه ومش حريص احيانا دينك بي بي بي بيامرك انت ان تجلب المال زي زي كتير من اصحاب النبي عليه السلام لكن انت هنا منطلق لايه بالدين لدين لكن للاسف احنا بنعمل ايه العكس بنقول لك احنا عايزين دين وبعدين فين يا عم الدين ليه ما بتقدمش دين يا عم احمد يقول لك والله ان شاء الله لما اخلص بس الجامعه طب انت خلصت الجامعه يا احمد ليه بقى ما بتقدمش دين والله بس لما اتعين بس في الكليه لما اخلص الماجستير طب يا عمي احمد انت دلوقتي خلصت الماجستير ليه بقى ما بتعملش دين والله بس لما اخلص الدكتوراه طب يا عم احمد انت دلوقتي اتعلمت دين وخلصت الماجستير وخلصت الدكتوراه وبقيت مدرس في الجامعه وبقيت غني ليه ما تقدمش دين يقول لك لما اتعين رئيس جامعه حضرتك مش عايز دين ولا هتبقى بتاع دين بس كله يقول لك انا بس منتظر لما اصل الى المنصب عشان ايه اصلح اللي هناك عشان اصلح الدين تصلح دين مين حضرتك تركت الدين اصلا وانت جاي حضرتك من اول اول امبارح تركته ومشيت وكملت وانت ما زلت عند واقف عند نفس النقطه اللي انا بيها عايز دين لا انت مش عايز دين خلينا صادقين عندما تنضبط المدخلات ستنضبط المخرجات عندما تصلح النفس عندما تزا- يزال الحرص الحرص على المال والشهرة الحرص على المال والشرف عندما تكثر هذا الحرص داخل نفسك فأنت بذلك تحمي دينك وعندما تترك هذا الحرص فإنك تترك ذئب جائع على غنم دينك دينك ده عامل زي شوية حاجات بسيطة كده جنب بعض غنم غلبان عايز حماية عايز حراسة صلاة على صيام على ذكر على دعاء على استغفار حاجات كلها كتعانة غلبانة بضاعة مزجاة فتريد منك انك انت حرص ما تسيبش فيها ذئب جائع يضيعه لك باسم الدين او باسم الدنيا المخلوق ضعيف الناس ضعيفة إذا أردت أن تعرف ضعف المخلوقين فانظر إلى إيه، عظمة الله سبحانه وتعالى انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وتتعرف قد إيه الناس محتاجة ربنا والناس فقراء إلى الله كل الناس يحتاج إلى الله عمر بن العزيز كتب كتابا يأمر بالتوسيع على الناس والتسهيل عليهم ورد المظالم وكتب معه لا تحمدوا على ذلك كله إلا الله فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري آخر حاجة لا تغتر بمدح الناس الناس ينظرون إلى ظاهرك تلاقي واحد بيقابلك يقول لك ده أحسن درس سمعته في حياتي أنت أحسن واحد في الدنيا أبوك لما يزعل معاك يقول لك أنت أوحش واحد في الدنيا وأنت أسوأ حاجة شفتها في حياتي ده متطرف أنت تعرف نفسك ما تختلش قوي بكلام الناس أنت عارف إذا كنت صادق ولا كذاب ما تنشغلش قوي بالناس وبنظرة الناس ما تحرصش قوي على انك تبقى تنال مكانة في وسط كل مجالس في واحد لما يجي المجلس لو لقى نفسه مش واخد مكانته في المجلس يزهق يمشي هو قعدته في المجلس فين لما يكون المجلس كله بيتكلم عنه لما يكون بهجة المجلس لما هو فقد الكرسي بتاع البهجة بينزل وفي واحد على العكس بيقعد لازم يطرح قضاياه ومشاكله وابتلاءاته فلو قعد في مجلس وما اطرحش فيه مشاكله برضه لازم يمشي الناس مش هتعمل لك حاجة ازهد فيما عند الناس الناس مؤذية فتعامل مع الناس بالقدر الذي يأمرك الله سبحانه وتعالى به ما تعاملش مع الناس بالقدر اللي انت اه، تكون تضر احيانا بيكون حلك حلك انك تختلط باهل الصلاح واحيانا بيكون حلك انك انت تنعزل احيانا بيكون حلك انك انت تتحرك تاكل من الحلال واحيانا بيكون حلك انك انت تصوم احيانا بيكون حلك انك انت تقف تصلي واحيانا بيكون حلك انك تسمع انت عارف نفسك الحديث مش بيكلمك عن معاملة معينة في موقف معين في بيئة معينة في زمان معين انما الحديث بيكلمك على جوه نفسك انت حرصك داخل نفسك اللي محدش يعرفه الا انت هل انت حريص على المال هل انت حريص على المنصب وفي فرق يا جماعة بين واحد بياخد المال وواحد حريص على المال فرق بين واحد عنده منصب وفرق بين واحد حريص عليه لدرجة ان هو ممكن يقتل لأجله ويكذب لأجله ويغدر لأجله ويقطع الرحم لأجله ويضيع الحقوق ويظلم لأجله ده اسمه هنا ايه الحرص ده ضيعه فالنبي عليه الصلاة بيقول لك وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بيقول لك خد بالك من الحرص جوه نفسك طب اعمل ايه داخل الحرص ده اعمل ايه اضيعه ازاي اكسر الحرص اكسره ب... اكسر الحرص على المال بايه رقم واحد انك تعرف المفهوم ده وتعرف ان المفهوم ده خطر جوه نفسك ده سرطان لو سبته يتمكن ده محتاج استئصال مش هينفع اتعامل مع السرطان تديله شويه ليمون مش هينفع واحد عنده سرطان تقول له والله خد حبات بنادول لا لا ده في حاجه اسمها علاج جراحي وعلاج كيماوي وعلاج اشعاعي ده قصه خد بالك ان المساله ديت نوع صام بيقول لك ده الديب جائع يدخل على دينك يضيعه بقول لك ركز مع نفسك اكسر الحرص على المال بالانفاق واكسر الحرص على الشرف بالتواضع تواضع يعني ايه يعني ضع من نفسك ضع من نفسك يعني نفسك هيقول لي هيبقى شكلي وحش انا ما بقولكش ضع من نفسك عشان يبقى شكلك وحش انا بقول لك ضع من نفسك عشان تكسر الحرص على الشرف ولا يلزم انك تضع من نفسك ان يكون شكلك وحش بل بالعكس يكون النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع احد لله الا رفعه الله فهنا النبي عليه الصلاه بيقول لنا السلم عكس اللي انتوا فاهمينه انتوا فاهمين انك انت عشان تترفع تتكبر فربنا سبحانه وتعالى يرفعك بايه بالتواضع انك تضع من نفسك بين يدي المؤمنين اهل الجنة كل هين لين رجل متواضع الناس كانوا متخيلة كانت متخيلة ان هو يتكبر في الدنيا بايه بالمال والعشيره وهو ده مكان الرقي فكل ما بيجيب معاه اتباع اكتر وفلوس اكتر كل ما هو كده يكون ايه له مكانة اعلى فربنا سبحانه وتعالى انزل سورة المعارج قال لهم ان الرقي مش بده العروج وان الملائكة تعرج تعرج الملائكة والروح اليه بالعبادة بامتثال امر الله قال لهم ان انتوا متخيلين ان انتوا الفلوس والمال والعزوة والعشيرة والمناصب هي دي مكان العلو او قيمة العلو قال لهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه قال له انت هتتمنى انك تسيب كل ده عشان تنجو امال العلو فين العلو في الصلاه العلو في التواضع لله السجود لله العلو في الإنفاق قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر زازوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون فذكر الله سبحانه وتعالى أماكن العلو وأخلاق العلو العفة الأمانة لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ده معتدي الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم بشهاداتهم قائمون ده العلو يبقى من أراد أن يعلو ويحرص على الشرف فليحرص على الشرف عند الله لأن يكون لك مكانة عند الله سبحانه وتعالى خافضة رافعة كم من رجل كان مرفوع في الدنيا تخفضه أو يخفض يوم القيامة وكم من رجل لم يكن له قيمة في الدنيا يرفع يوم القيامة يبقى نكسر الحرص على الشرف بالتواضع نكسر الحرص على الشرف بان احنا نفهم هستفاد ايه من الناس لما اكون شريف وسط الناس هيعملوا لي ايه هل يملكوا لي نفع ضر موت حياة نشور صحة مرض رزق هل يملكوا لي أي شيء لا يملكوا لي أي شيء فلماذا أن تحرص أن يكون لك مكان يقول لك أهم حاجة شكلي يا عم خلي شكلك وحش هيحصل إيه يا سيدي يعني خلي شكلي وحش أنا ما أقولكش اقصد ذلك لكن لا يمنعك انك انت زيادة الحرص على ان يكون شكلك حلو قدام الناس انك تكذب لا يمنعك زيادة الحرص عند الناس الحرص ان يكون لك إيه إيه صورة معينة عند الناس انك انت إيه تنافق لا يمنعك ان يكون لك صورة عند الناس حلوة انك انت تغدر يقول لك يا عم اصل مصلحتي كده يا ابني انت عاطط كلمة غدر ليه هيقول لي مصلحة العجوة بقت العجوة ان يبقى يا جماعة نكسر الحرص على المال بالانفاق ونكسر الحرص على الشرف ايه نكسر الحرص على الشرف ايه بالتواضع ليه لان الحرص على الشرف والمال يضيعوا الدين اكتر من ان ذئب اطلقته في الغنم وكلمة أطلقته في الغنم وبها أختم تختلف عن أن الذئب جنب الغنم أطلقته في الغنم يعني أنت قفلت على الغنم مع الديب والديب جعان فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك احرص على دينك وخد بالك من ان الحرص على الشرف والمال يضيع لك دينك الرجل الذي حرص على الشرف أبو جهل لما قال كنا كفرسي رهان هم بيسقوا الحجيج واحنا لنا رفادة هم عندهم شرف في مكة واحنا عندنا شرف في مكة حتى إذا قالوا فينا النبي أن لنا هذا لا أكذبه الناس اللي ضيعها ضيعت دينها بسبب الحرص على الشرف اليهود لما ذهب حي بن أخطب قال أهو هو قال هو هو قال له هو ده النبي اللي موجود في كتابنا التوراة اللي احنا بنقراه وبنعلمه للناس قال له والله هو بالظبط نفس الصفات اللي التوراة قالت عليها بالظبط قال هو هو قال هو هو قال فما نفعل قال عداوته ما بقيت كان متوقع ان هو يقول نسلم بين يديه هو مكتوب عندنا ويعرفونه كما يعرفون ابنائهم لكن ايه ايه اللي ضيعه حرصوا على الشرف والمال قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ونزيد هو ده المغيرة الوليد بن المغيرة اللي كان حريص قال له انا عندي كل حاجة كان حريص على الشرف والمال ضيعوا ضيعوا الحرص على الشرف والمال يخاف انه يسلم لا المال يضيع يخاف انه يقرب من ربنا لا المنصب يضيع فالنبي عليه الصلاه بيقول ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد بافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه اي أنه يفسد دين الرجل بحرصه على المال والشرف كما تفسد هذه الغنم إذا أرسل فيها ذئبان جائعان أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم